بسم الآب والابن والروح الإله الواحد أمين آه، النهاردة بنعمة ربنا زي ما اتفقنا نبتدي في سفر الرؤيا و يعني كعادتنا أول مرة في كل سفر بناخد أغلب الوقت كمقدمة للسفر ما بندخلش على السفر على طول لأن المقدمات دي بتسهل للواحد أمور كتيرة وهو بيقرأ بعد كده فطبعا الحكاية اللي عاوز يتابع سفر الرؤيا من الأول كده إذا ربنا ادانا نعمة هم 22 إصحاح كل إصحاح ممكن ياخد مرتين يعني معانا على الأقل 40 مرة يعني ممكن تبقى 8 شهور أو أكتر لو ربنا ادانا كلنا نعمة ومشينا مع السفر آه، سفر الرؤيا سفر فريد من نوعه مختلف عن طبيعة أغلب أسفار الكتاب أولا هو بيعامل معاملة النبوة يعني يعتبروا أن النبوة الوحيدة اللي في العهد الجديد هي سفر الرؤيا في العهد القديم في نبوات كثيرة حزقيال وأشعيا وأرميا ودانيال وهوشع ويوئيل وعموس لكن في العهد الجديد بنقسم الأسفار لأربع أنواع إما أناجيل بتحكي حكاية حياة المسيح أو سفر الأعمال وده سفر تاريخي بيحكي أحداث الكنيسة في القرن الأول أو الرسائل بنوعيها ودي أقرب إلى العظات التعليمية رسائل بولس ورسائل الكاثوليكون اللي هم غير بولس ويبقى النوع الأخير والسفر الأخير سفر الرؤيا اللي ياخد طبيعة النبوة والرؤيا عبارة عن مجموعة من الرؤى يعني لما ندخل في تفاصيلها هنلاقي كل شوية يوحنا يقول ورأيت ورأيت يعني القصة مش مجرد رؤية واحدة لا دي مجموعة من الرؤى مجموعة كبيرة من الرؤى سفر الرؤيا ببساطة اتكتب حوالي سنة 95 ميلادي واتكتب في ظروف قاسية ان يوحنا الحبيب اللي هو يوحنا الانجيلي اللي هو يوحنا الرائي اللي كان هو الوحيد اللي باقي من تلاميذ المسيح ال 12 تعرفين على سنة 70 ميلادي كان كل التلاميذ راحوا السماء استشهدوا يوحنا تعرض لعذابات كثيرة لكن ما استشهدش ربنا حفظه عشان يحضر آخر القرن الأولاني ويحمي الكنيسة من بعض البدع اللي واجهتها في آخر القرن الأول فكل العهد الجديد اتكتب قبل سبعين ميلادي ما عدا كتابات يوحنا يوحنا كتب خمس حاجات في العهد الجديد إنجيل والرؤية وثلاث رسائل كل كتاباته اتكتبت في حوالي 95 لغاية 100 ميلادي فإذا في فاصل حوالي 20 سنة على الأقل بين كتابات بولس ومتى ومرقس ولوقا وبين كتابات يوحنا الرأي وعشان كده لما بندرس الأناجيل بنلاحظ أن يوحنا الإنجيلي في إنجيله ما كررش الأحداث المذكورة في متى ومرقس ولوقا بينما متى ومرقس ولوقا أغلب الأحداث مكررة لأن هما كانوا بيكتبوا في وقت متقارب لكن يوحنا عشان كتب بعد انتشار أناجيل متى ومرقس ولوقا الناس عرفت القصص فإيه داعي أن يوحنا يكتبها تاني ما كانش في داعي يوحنا كان بيذكر في إنجيله القصص اللي ما ذكروهاش بقية الإنجيليين متى ومرقس ولوقا وكان بيكتب أساسا عشان يأكد على لاهوت السيد المسيح سفر الرؤيا اتكتب كوصية يعني المسيح له المجد لما يوحنا شافه في الرؤية ما دي كانت رؤية للمسيح أساسا يعني يوحنا شافه في رؤية يسوع نفسه قال ليوحنا اكتب اكتب اللي هتشوفه وفي آخر السفر أو طول السفر بيقول له ما تزودش وما تنقصش اكتب بالظبط اللي انت هتشوفه ولما قال له اكتب قال له اكتب الأمور اللي كانت وهتكون فواضح ان الرؤية بتبدأ بعرض احداث في زمن يوحنا وتمتد لعرض المستقبل إلى مجيء المسيح فنقدر نقول أن سفر الرؤيا بيشرح لنا الكنيسة في زمن يوحنا الحبيب من سنة 95 ميلادي ويعرض لنا كل الأزمان إلى مجيء المسيح ويخلص سفر الرؤيا هو بيفرجنا على السماء في الملكوت الأبدي بعد الزمن خالص عشان كده بعض المفسرين يكت- يرسموا الرؤية يقولوا أول إصحاحين على الأرض وآخر إصحاحين في السماء وما بين إصحاح أربعة وإصحاح عشرين الكنيسة طالعة من الأرض للسماء يبقى أول ثلاث إصحاحات أصل أول إصحاح ده لوحده المسيح في مجده اتنين وتلاتة بيحكي لنا واقع الكنيسة على الأرض المشاكل اللي عايشة فيها الكنيسة في زمن يوحنا الحبيب واخر اصحاحين او اصحاح ثلاث اصحاحات في الرؤيا بيكلمونا عن الك- الكنيسه اللي في السماء المسيح في مجده والقديسين والملائكه حواليه وخلاص كده خلصت القصه وما بين اصحاح اربعه او خمسه لغايه اخر اصحاح عشرين الكنيسه وهي عماله تطلع للسماء بتعبر من الارض للسماء رحله الكنيسه والمها واضطهاداتها ومشاكلها وكل حاجه سفر الرؤيا سفر نبوي وبالتالي يبقى لغز يعني ايه اليهود لما كانوا يقروا أشعية زمان كان في حاجات يفهموها وكان حاجات كتير قوي ما يفهموهاش ليه لأنه بدل بيتنبأ عن أحداث ما حصلتش بدل ما حصلتش هيبقى في اجتهاد يا ترى يقصد كده ولا يقصد كده ولا يقصد كده لما تحصل الأحداث يقولوا أيوة ده اللي سبق أشعية وقاله حصل بالظبط هكذا سفر الرؤيا في العهد الجديد لأن في جزء كبير منه أحداث للمستقبل مش هنقدر نجزم ونقول دي لازم معناها كذا ما نقدرش نعمل كده لأنه فيها تفضل عندنا أمور مش مفهومة لكن كل ما ده في امور بتتف- بتتفهم ولقى لما يجي المسيح في مجده ونقرا سفر الرؤيا بقى واحنا في السماء هنقول ايوه كل حاجه اتقالت مشيت مظبوط لكن النهارده ما نقدرش نفهم كل المكتوب وعشان كده سفر الرؤيا بالذات ما نقدرش نقول ان احنا نستوعبه 100% ده السفر الوحيد اللي لا يمكن استيعابه لدرجة واحد من القديسين قال ان سفر الرؤيا ممتع في دراسته وقرايته حتى لو لم نفهمه يعني واحد من القديسين قال يا جماعة ما حدش يستغرب لو ما فهمتهوش حتى لو ما فهمتهوش هتنبسط وهتفرح ليه لان انا لو ما فهمتش كل الاحداث في حاجات واضحة في مثلا ان المسيح هينتصر هينتصر في الاخر وان مهما الدنيا ضاقت والعالم غلب اولاد ربنا والضيقات كانت شديده جدا وانذارات وتجارب اخر القصه ايه مريح جدا ومفرح جدا لاولاد ربنا فاللي يقرا سفر الرؤيا لازم نفسيته ترتاح الخير هيكسب والحق هيكسب والمسيح هيكسب مهما كانت الدنيا ظلمه ومهما شدت التجارب ومهما طلع مسيح دجال ووحش وتنين ونبي كذاب وحاجات مرعبة لكن في الآخر المسيح هيكسب فمجرد الواحد حتى لو مش فاهم التفصيلات واصل للنتيجة دي ان في الآخر المسيح وكل ولاده هيكسبوا شيء مريح جدا فالسفر ده بالرغم من عمقه و- ولغزه إلا أنه سفر مفرح لأولاد ربنا لدرجة في بعض الناس لما تيجي عندهم ضيقات أو مشاكل أو تجارب أو حتى أحداث وفاة يجروا على سفر الرؤيا يقروه كأنه ده إيه المخدر بتاعهم وتسأل الراجل من دول أنت فاهم يقول لك مش فاهم أغلب الكلام طب بتقرأ ليه يقول برتاح إيه اللي بيريحك برتاح لأن المسيح جاي وبرتاح لأن المسيح هينتصر وبرتاح لاني عارف انه مهما التجارب شدت والضيقات زادت اخرها حلو السفر بيقول كده وجوه بيقول كده ومساره بيقول كده سفر الرؤية كمان يتميز بانه سفر رمزي عشان يوصف السماء وصف السماء مش طب مش سهل ليه لانه الكتاب مثلا على فم بولس يقول ما لم تره عين ما لم تسمع بأذن ما لم يخطر على بال إنسان ما أعد الله للذين يحبونه وبولس في كورنثوس الثانية لما صعد للسماء وشاف رؤية قال أمور لا يسوغ لإنسان إنه يتكلم عنها يعني ما حدش هيعرف يعبر عنها طب إذا كان بولس العلامة المفوه صاحب الكلمة اللي بيعرف يعبر عن أدق الأمور بأجمل التعبيرات لأنه صاحب كلمة يعني بولس بالذات أكثر الكتاب عمقا في نقل الأفكار لأنه يعني بحكم ثقافته العالية بولس عند السماء قال يا جماعة ملهاش وصف معرفش أوصف لا لسان يقدر يتكلم عنها ولا ودن سمعت بيها ولا عقل يتخيل جمالها إذا كان يوحنا بقى هيوصف السماء مضطر يوصف إزاي يستخدم ألفاظ بشرية طبيعية عشان يوصف لكن هل تؤخذ الأوصاف في حرفها لا طبعا لأنه قال ما لا يخطر على بال إنسان فلو قال أحمر طب ما الأحمر يخطر على بالي وبالك لا يقصد بيه حاجة ولو قال أبيض مش الأبيض العادي ده يقصد بيه حاجة ولو قال رقم مش لازم يقصده في حرف في رقمه يقصد بيه حاجة يبقى احنا لما نتعامل مع الألوان مع الأرقام مع التفاصيل مش لازم نتعامل تعامل حرفي لأن الكتاب سبق وقال أن ده لا يخطر على بال إنسان فالأوصاف اللي موجودة في الرؤية أوصاف تعبر عن الجمال لكن ما نقدرش ناخدها بحرفها زي ما يقول لنا مثلا ان السماء زي مدينه ليها سور والسور له باب له 12 باب وكل باب عباره عن حجر كريم جوهره ما هو عشان يعبر لنا عن الجمال تخيلوا الفص ابو كام الف ده اللي بيبقى مش باين ده قد عقلة الصباع والناس تموت بعضها عشانه باب ضخم جدا يبقى عبارة عن فص من الفصوص هو وصف جمالي لكن هل السماء لما ندخل على بابها هنلاقي فص عقيق أخضر زمرد أحمر لا الحكاية مش بالحرف ده لكن إن كان بالنسبة لخيالنا احنا مفيش فص بالروعة دي بالحجم ده من النوع الغالي جدا ده اهي السماء كده يبقى الأوصاف اللي بيوصف بها يوحنا في سفر الرؤيا أوصاف كلها تؤخذ كرمز مش كحرف وده اللي وقع ناس كتيرة من المفسرين في محاولة تفسير أحداث الرؤية تفسير حرفي فلما تيجي تحاول تفسر كتير من الأحداث تفسير حرفي ممكن تتوه بعض الناس من سفر الرؤية خدوا ألف سنة وحددوا ميعادها وبعدين طلعت الكلام ما يمشيش مع بعض وقالوا مثلا المسيح جاي 1914 زي بتوع شهود يهوه وما جاش وهكذا ليه حاول ياخد الكلام ويحطه بالحرف فتلخبط ما ركبتش الامور على بعض هتلاقوا في زمن مثلا نيرون زمان قالوا بعد نيرون قالوا يمكن نيرون هو المقصود بالوحش في زمن هتلر قالوا يمكن هو ده الوحش في زمن نابليون قالوا يمكن هو ده الوحش في زمن شارون ممكن واحد يقول ده الوحش لكن الحقيقة مش لازم خالص يطلع واحد من دول فاحنا نميل ككنيسة قبطية إلى تحويل الأمور دي إلى معاني مش حرفيات لأن الحرف مش هيفيدني كتير لأنه إذا كان الانشغال بالحرف غرضه إن أنا أعرف يسوع هيجي إمتى هو سبق وقال أنا مش مش هقول لكم الميعاد فيبقى الاجتهاد في البحث الحرفي عن الأمور غرضه ضد إرادة ربنا لأنه قال يا جماعة ما تسألوش عن الميعاد أنا عاوزكم بس تستعدوا هقول لكم العلامات اللي قبل المجيء لكن مش هتعرفوا الميعاد ومحدش يسأل عن اليوم وعن الساعة ومحدش هيعرفه طب لما واحد يقول أنا عرفت من سفر الرؤيا أو اليوم اليوم أو الساعة نقول له يبقى أكيد ما فهمتش الرؤيا أكيد قريتها غلط أكيد فسرتها غلط لأنك حليت سؤال مش مفروض يتحل اللي هو اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان فإذا دراسة سفر الرؤيا مش غرضها أبدا إن أنا أعرف إمتى يجي يسوع بالحرف لأن السؤال ده المسيح قال مش هنحل ومش مسموح لكم تعرفوا الإجابة لكن غرضها جمال الملكوت اللي جاي ومستنينا المسيح هيجي شكله ايه وهو جاي رحلة الكنيسة وهي طالعة من الأرض للسماء ايه اللي هيقابلها المعركة بين المسيح والشيطان ماشية ازاي بيعملوا ايه في السماء كل ده هنتعلمه في سفر الرؤيا لكن امتى المسيح هيجي بالحرف لا ده مش هنعرفه ومش مصرح لحد يعرفه كمان سفر الرؤيا تلاحظوا ان يوحنا الرائي الرؤيا بتاعته اللي دارسين بقى في الكتاب تمشي مع كل الرؤى اللي في الكتاب يعني لو جبت مثلا رؤيا الأشعياء في أشعياء ست أو رؤيا الحسقيال في حسقيال واحد أو بعض الرؤى اللي جت في العهد القديم تقول إيه ده هم غشوا من بعض ده لو حطيت الصور دي جنب بعض تتأكد إن دول شافوا منظر واحد بس أشعياء عبر بطريقة وحسقيال عبر بطريقة ويوحنا عبر بطريقة بس هو نفس العرش الوحيد اللي بيتكلموا عليه هو نفسه هي نفس الأربع كائنات الغير متجسدين اللي شافوها هي نفسها بس كل واحد عبر بطريقته فتتأكد أنها حقيقة واحدة عبر آلاف السنين شافوها الأنبياء بالروح كل واحد عبر عنها هو نفس الحقيقة هو نفس المسيح في مجده وفي عرشه سفر الرؤيا كمان تلاحظوا فيه كتير من ألفاظ العهد القديم يعني يبتدي مثلا يجيب لنا سيرة شجرة الحياة شجرة الحياة دي في أول صفحة في الإنجيل دي بتاعت آدم لما كان في الجنة قبل ما يقع كان في شجرة جميلة لو كان منها يعيش للأبد ومن ساعتها محدش طايل يقرب منها في سفر الرؤيا يقول إيه اللي يغلب ياكل من شجرة الحياة وفي آخر سفر الرؤيا يقعد يوصف لنا الشجرة دي الشجرة دي جميلة وفي وسط الفردوس والثمر لشفاء الأمم ومزروعة على نهر مية وحاجات زي كده سفر الرؤية الشخص الأساسي فيه هو ربنا يسوع المسيح له المجد يعني الرؤية أساسا هي رؤية المسيح في مجده لكن بتاخد أوصاف كتيرة جدا فسفر الرؤية هو سفر الحوار مع المسيح المنتصر مرة يقول عليه حمل مرة يقول عليه أسد مرة يقول عليه ملك الملوك ورب الأرباب مرة يقول عليه الكائن والذي كان والذي يأتي لكن هو نفسه المسيح طول السفر يوحنا بيحكي مع ربنا يسوع وربنا يسوع المسيح له المجد بيقول له اعمل كذا اكتب كذا ومن كتر ما الرؤية فيها شغل كتير هيجي في حتة يقول له لا دي ما تكتبهاش عديها دي بلاش تقولها لهم ليه محدش عارف محدش عارف بس في حتت كده يقول له لا دي عديها بلاش تقولها هل لانها تخوف يا رب ولا لانك مش عاوز تقولها لنا ما نعرفش لما نيجي وقتها نشوفها دي شكلها ايه سفر الرؤيا بيجسم المعركة بين الخير والشر كمعركة بين حيوانات وحيوانات غير متكافئة فيشبه ربنا يسوع بالحمل والحمل ده نادرا ما بيتخانق ده خروف غلبان ونحط قصاده مرة وحش ومرة تنين طالع من البحر ومرة تنين طالع من الأرض وكل مرة الحمل يغلب كل مرة مع أن الحمل مش بتاع معارك وبتاع خناقات سفر الرؤيا كمان هو أجمل أسفار الكتاب في التسبيح كل شوية كأنه بيعمل فوكس كده على الملائكة وهم يسبحوا ويسمعنا بيقولوا إيه عشان كده سفر الرؤيا هو المرجع الأساسي للطقس في الكنيسة القبطية سفر الرؤيا بالرغم من غموضه إلا أنه المرجع الأساسي لكل طقوس الكنيسة الأنوار في الكنيسة أساسها الرؤيا التسابيح اللي بنقولها في الكنيسة أساسها الرؤيا تسبيحة أجيوز أساسها الرؤيا تسبيحة سوكتات يجوم أساسها سفر الرؤيا السجود اللي بنعمله أساسه سفر الرؤيا اللبس الأبيض اللي بنلبسه أساسه سفر الرؤيا الوقفة اللي بنقفها كل ده أساسه سفر الرؤيا فطقس الكنيسة أغلبه مخشوش من السماء اللي اتفرجنا عليها في سفر الرؤيا فبقينا بنعيشها على الأرض فالكنيسة بتحاول تقلد لنا سفر الرؤيا في كل طقسها واكتر يوم الكنيسة تبدع فيه عشان تقلد سفر الرؤيا ليلة ايه ليلة ابو غلمسيس وابو غلمسيس هي اول كلمة في سفر الرؤيا ابو كاليبسس أبو غلامسيس دي يعني إعلان وكلمة إعلان هي أول كلمة هتقابلنا في سفر الرؤيا فليلة سبت النور متسمية على اسم سفر الرؤيا كأن ما انتظرته البشرية آلاف السنين عشان تدخل تتفرج على المسيح المنتصر وعلى الملكوت اللي مستني ولاد ربنا في الليلة دي هتشوفه فتلاقوا محدش ينام في الليلة دي وبعد ما دفنا المسيح نيجي في الكنيسة وننور ونلبس أبيض ونولع الشمع ونمسك البخور ونقعد ندور ونزف ونلف ونقرا سفر الرؤيا ونغنيه يعني كل ما تيجي حتة كده نلحنها ونقولها مش قراية نقولها بلحن وكل ما نلاقي حاجة نقدر نعمل زيها نقوم نعمل زيها يقول لك شاف ملاك بيبخر يمسك الكاهن الشورى ويبخر شاف السجود نقف كلنا نسجد شافهم بيسبحوا نقف نسبح وكأننا بنقلد بالظبط اللي بيحصل في السماء في سفر الرؤيا سفر الرؤيا تلاحظوا ان يوحنا مرضاش يذكر اسمه ابدا في انجيله ولا في رسائله في انجيله كان يقول ايه التلميذ الذي كان يسوع يحب وفي الرسائل يقول الشيخ بس كده الراجل العجوز لانه كان عجوز قوي ساعتها قرب على المية اما في سفر الرؤيا فبيذكر اسمه كذا مرة لخطورة السفر ولأنها نبوة والنبوات في العهد القديم كان دايما يذكر اسم صاحبه فهيقول أنا يوحنا قال لا فين التلميذ اللي كان يسوع بيحبه فين الشيخ لا الموضوع ده خطير لازم يعرفوا أنا استلمته كرؤية ولازم أسجله كرؤية فلازم أقول اسمي أنا يوحنا وكانت ظروفي كذا وكذا يوم ما شفت الرؤية دي لأنها حاجة لازم تبقى دوكيومنتد يعني أنا كنت في جزيرة بطمس وكنت في يوم الحد يوم الرب ساعة ما شفت الرؤية دي وده يورينا انها اتكتبت في ظروف غريبة شوية يوحنا كان منفي يعني كانت الكنيسة مضطهدة وعشان الكنيسة تبقى مضطهدة لدرجة البطرك ما يوحنا يعتبر بطرك المسكونة ده الوحيد من الآباء الرسل اللي عايش فكل أساقفة العالم متلمذين على ايديه زي ما هنشوف في الكنائس بعد كده يوحنا ده الوحيد اللي كان شاف المسيح عيني عينك كده والتلمذ عليه فعشان البطرك نفسه يبقى منفي في جزيرة جنب آسيا الصغرى جزيرة نكرة اسمها بطمس جنب تركيا في البحر معناه ان اضطهاد شديد على الكنيسة في العالم كله وده كان في زمن امبراطور اسمه دوماتيان الأباطرة الرومان كان شغلهم الشاغل في مرحلة يفنوا المسيحية من الوجود يخلصوا على المسيحيين كلهم من ساعة ما نيرون قطع راس بطرس وبولس وبتاع بقى كل واحد يتفنن في تعذيب المسيحيين وحرق الكنائس فنفي البطرك يعني ان الكنيسة كانت مجربة في كل مكان ومضطهدة بشدة وبالرغم من كده يجي المسيح يفرح يوحنا برؤية وهو مضطهد ومنفي وبعيد عن ولاده ويفرجه على النصرة وعلى الملكوت وعلى المجد السماوي وعلى الملائكة اللي بيرعوا الكنيسة وعلى الأبدية اللي مستنياه عشان يقول له إيه ولا يهمك أنت شايف الكنيسة مجربة شايف الأساقفة متبهدلة شايف العالم كله ضد الكنيسة ما تخافش أنا هفرجك على القصة من أولها لآخرها بدل أنت خايف على كنيستك وأولادك إيه رأيك أنا هقول لك كل اللي هيحصل للآخر عشان كده في آخر سفر الرؤيا تشعروا أن يوحنا كان في قمة السعادة في آخر سفر الرؤيا وعشان كده قال له آخر كلمة قالها له قال له أمين تعالى أيها الرب يسوع يا ريت تيجي بقى يعني كانت القصة حلوة كده وآخرها حلوة كده ما من النهاردة خلاص تعالى بقى أمين تعالى أيها الرب يسوع لأن الرؤية فيها حتت تخوف وتقبض من كتر سلطان الظلمة والشر لكن آخرها في منتهى الروعة والجمال والفرح والتهليل آخر كم إصحاح ما تسمعوش عن سيرة الشيطان خالص ولا الخطية خالص ولا الشر خالص خلصت خلاص من الدنيا دخلنا في الأبدية سفر الرؤيا كمان سفر حب يعني زي ما هو سفر تسبيح وسفر النصرة وسفر الفرح كله حب لأن السماء في جمالها عبارة عن تسبيح الحب الملائكة بتحب ربنا جدا وبتسبح القديسين بيحبوا ربنا جدا وبيسبحوا ربنا بيحبهم جدا وفرحان بيهم وكلهم مع بعض قاعدين في قعدة كلها حب لا تنتهي فيوحنا كان مشدود جدا لجو الحب ده لأن هو كمان الحبيب المحبوب فعجبه قوي الجو ده اللي شايف المسيح عيني بعينك كده وهو كان وحش وربنا يسوع فات عليه سبعين سنة من ساعة ما يسوع صعد سبعين سنة تقريبا ويوحنا كان يعشق المسيح له المجد كان يتكئ في حضنه يعني فكان مشتاق له جدا فعشان يشوفوا عين عينك ويتفرج على جماله في السماء ويشوف الناس بتحبه قد ايه وهو هيبقى واقف وسطيهم كان في مشاعر حب جياشة جدا وهو بيتفرج وبيحكي لنا السفر سفر الرؤيا سفر فيه أحداث كتير قوي مش واقف بيتفرج سلبي كده لا ده في حتة هتضايقه هيعيط ويجي واحد يطبطب عليه يقول له لا ما تعيطش هنلاقي لها حل وفي مرة يجي واحد يقول له مين دول يقول له أنا اللي عارف أنا غريب أنت قول لي مين دول وهكذا يدور الحوار مش بس بين يوحنا وربنا يسوع المسيح مرة هيكلم ملاك مرة هيكلم واحد من ال 24 قسيس وده يدل ان الكنيسة في السماء عيلة واحدة عشان لما حد فيكم يكلم ماري جرجس ولا حاجة ما يقولش لا ما يصحش هكلم يسوع بس ليه ماري جرجس عيبه ايه يكلم ماري جرجس مش كلهم في السماء مع بعض لكن الكل مشغول بربنا يسوع المسيح طبعا طبعا لكن كله بيكلم بعض اه ما فيش مشاكل كله يتكلم مع بعض بفرح وحب سفر الرؤيا سفر السبعات يعني ايه لانه كله رموز هتلاقوا سبعات كتير قوي تقابلنا في الاول تلاقي سبع كنايس تسمع عن السبع ارواح تسمع عن ختوم سبعة عن جامات سبعة عن أبواق سبعة عن ضربات سبعة كل شوية هنسمع عن سبعات السبعات دي كل ما نجيلها هنشرحها لكن دايما رقم سبعة زي ما انتم عارفين برضو قد لا يعني حرف انما يعني عدد كبير او عدد كامل فسبع ضربات يعني ضربات كتير قوي على الاشرار لعلهم يتوبوا ممكن تبقى سبعة ممكن تبقى سبعمية ممكن تبقى ألف لكن يعني ربنا ضرب الأشرار ضربات كتير قوي عشان ما يجيش واحد يقول له رب انت ما نبهتنيش يقول له حرام عليك ده الأبواق السبعة ده أنا بوقت وخليت الملائكة تنذر بدل المرة سبع مرات هنا سبعة مش مقصودة في حرفها برضو مقصود كم مرة أنذرك عشان ترجع وما رجعتش الكنائس السبع إشارة إلى كل كنائس العالم لكن محطوطة في رقم سبع وهكذا آه دي مقدمة وإن كانت طويلة شوية لكن مهمة طبعا الكاتب هو يوحنا الرائي وعشان نتأكد إن هو الكاتب مش بس لأنه ذكر اسمه كل المخطوطات قالت كده كل المفسرين الأوائل استشهدوا بالرؤية سفر الرؤيا كان محبوب جدا عند القديسين لدرجة القديسين كانوا يحفظوا المزامير والرؤيا ساعات لأن في آية جميلة تقول إيه طوبى لمن يقرأ وطوبى لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب يعني مش بس يا بخت اللي يقراه يا بخت اللي يحفظه كمان يبان من أسلوب يوحنا إن يوحنا فيه كلمات بيحبها قوي زي الحق زي النور زي الحب أو المحبة الكلمات دي دايما بتاعت يوحنا تلاقيها في الرسائل وتلاقيها في الانجيل وتلاقيها في الرؤيا لان لغه الانسان تظهره ففي كده زي ما تقول واحد يبقى له لازمه كده او في كلمات معينه بيحب يكررها او معاني معينه يحب يقولها من اسلوب يوحنا كمان الاستطراد والتكرار ساعات يكرر المعنى ساعات يشرحه باكتر من طريقه دي طريقه برضو موجوده في, رسائل في انجيل يوحنا ورسائل يوحنا وايضا في رؤيا يوحنا الكتب اللي تقدروا ترجعوا لها اللي حابب بقى يستفيض في كتب كتير قوي في سفر الرؤيا لكن الكتب القبطية الحلوة كتاب لابونا تدرس يعقوب ملطي سبورتنج كتاب لابونا عبد المسيح النخيلي كتاب للدكتور موريس تودروس كتاب لقدس ابونا داوود داوود راعي كنيسة ماري جرجس دلوقتي طبعا لو تلاحظوا ان جورنال وطني بقى ينزل كل حد مقالة لقداسة البابا في سفر الرؤيا اللي يحب منكم يتابع لانه طبعا سيدنا كان شرح سفر الرؤيا من 30 سنة ليها شرايط جميلة قوي اللي يسمعها واعتقد انه سيدنا هينزلها كتاب قريب ففي كتب كتيرة للي يحب يتبحر في سفر الرؤيا او يتابع معانا وكلها تاخد المنهج الرمزي اكتر منه المنهج التقريري او الحرفي دي تساوي فلان الفلاني او دي تساوي سنة كذا الحتة دي مش بنحبها احنا نبتدي بس باول سطرين كده النهاردة و... ونمشي شوية شوية اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا اعلان يسوع المسيح ده كانه ده عنوان السفر كله يعني اللي احنا داخلين عليه ده اعلان كلمة اعلان دي مهمة برضو في الفكر المسيحي لاننا نؤمن بناء على اعلانات من الله يعني ايه يعني مثلا لما بطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي قال له طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي يعني إيه يعني دي مش ممكن تعرفها لوحدك ولا تقولها لوحدك ده انت استلقيت اعلان من, من الاب السماوي وقبلته لان امور الله لابد ان يعلنها الله واحنا نقبلها يعني مش احنا اللي عملنا الله في دماغنا مش احنا اللي الفنا ربنا وألفنا الثالوث وألفنا الفداء لا ده دي إعلانات يعني ربنا بيعلن عن نفسه تلاحظوا في آية تانية يقول إيه أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه هذه اللي هي معرفة الله ومعرفة الثالوث وكل ما يختص بالله أخفيتها عن الحكماء والفهماء وإيه وأعلنتها للأطفال يعني في حاجة اسمها إعلان إعلان يعني الله يعلن عن نفسه لما ربنا يعلن عن نفسه أنا علي أقول له أمين ربنا يقول لي أنا ربنا أقول له أمين يا رب يقول لي أنا تجسدت أقول له حاضر حتى لو ما فهمتهاش حتى لو ما استوعبتهاش أنا بقبلها إذا الإعلان يحتاج إلى قبول مش يحتاج إلى فهم أو استيعاب كلمة فهم واستيعاب كلمة يمكن ما تنفعش مع إعلانات الله الإعلان يحتاج أن الواحد يقبل من ضمن الإعلانات إعلان الله عما سيحدث إذا ربنا من محبته لينا أعلن لنا عن ذاته وعن فدائه خلاصه وتدبيره وأعلن أيضا عن مسار الأمور حتى لو كان بشكل رمزي لأن ربنا ما خباش علينا حاجة من كتر محبته لأولاده فلما بنقرب منه قوي يقول إيه طب أنا هقول لكم هتقول لنا إيه هقول لكم سر جديد عارفين زي إيه مثلا ربنا كان ماشي مرة مع أبونا إبراهيم بيتمشوا زي ما يتمشى الواحد مع صاحبه فقال حاجة عجيبة جدا يذكرها التكوين قال ربنا يقول إيه هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله ما تخفي يا رب ده انت ربنا ايه ابونا ابراهيم يطلع شويه تراب برضه هو نفسه بيقول لك انا تراب ورماد لكن ربنا يقول لا ابراهيم ده غالي قوي مش معقول اخبي حاجه عنه يا رب ما يعني انت ما اعمل اللي انت عاوزه ودبر زي ما انت عاوز لا لا انا هقول له انا هعمل ايه هاخد رايه ايه رايك يا ابونا ابراهيم انا نويت على سدوم وعمور اخلص عليه فيقوم ابونا ابراهيم يقول له لا انا مش موافق مش موافق ده انا بقول لك ده اعلان انا بقول لك الخطه بس انا مش باخد رايك يقول له لا انا مش عجباني الحكايه اديان الارض لا يصنع عدلا افرض كان فيها خمسين بار قال له لا صدقني لو خمسين بار مش مش هعمل كده طب لو أربعين طب لو ثلاثين لكن معنى كده ان الاعلان يقدم من الله لمن يحب الله برضو في سفر دانيال تلاحظوا نفس الفكر الملاك ميخائيل يجي لدانيال يقول له ربنا بعتني عشان يقول لك اسرار عن مجيئه وعن الخلاص اللي جاي لانك انت راجل محبوب فلان ربنا شايفك محبوب قوي وبيحبك قوي فبعتني اقول لك هيجي امتى تاريخ مجيئه وهيعمل ايه كمان يبقى ربنا حط سره في عبيده اعلن عن سره لاولاده وده اللي قاله يسوع لتلاميذه قال لهم انا مش بسميكم عبيد بل احباء لاني اخبركم بكل شيء انا بقول لكم كل حاجه انا اخبركم حتى عن الاب علانيا حتى سر الاب العلاقه الشخصيه اللي بين الابن والاب بقول لكم عليها اعلانات اذا الاعلانات تقدم للشخص في شرطين مهمين يكون بيحب ربنا فيستقبل الاعلان ويكون عنده ايمان الاطفال يعرف يقول امين يعني ايه ما يكونش عنده كبرياء العقل يقول له لا لا دي ما تنفعش ما تنفعش ازاي ربنا بيقول لك كذا حاضر اللي تشوفه يا رب اعلنتها للاطفال ربنا اعلن في يوحنا ستة عن سر جسده ودمه قال لهم لو ما اكلتوش جسد ابن الانسان وما شربتوش دمه مش هيبقى لكم حياه فيكم ناس كتيره قوي ما عجبهاش الكلام ورجع كثيرون الى الوراء فيسوع قال لتلاميذه انتوا كمان عاوزين تمشوا فقام بطرس قال له لا نمشي ازاي الى من نذهب وكلام الحياه الابديه عندك انت بتعلن لنا نروح السما ازاي بتقول لنا ان اللي ياكل جسدك ويشرب دمك يدخل السما حاضر بس كده ده انت سهلت المسائل هنروح فين ونسيب الكلام المهم ده طب واللي مشوا ده كتار قوي مشوا ايوه لان هم ما عرفوش يقولوا امين ما عرفوش يصدقوا ربنا بيعلن ومستني احنا نقول امين والى يومنا هذا في كل قداس الكاهن يعلن يقول جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح ومستني الشعب يقول ايه امين اللي ما يعرفش يقول امين ما يقربش اوعى يقرب ياخد دينونه لنفسه لكن بايمان الاطفال نقول امين يا رب انت قلت ده جسد حقيقي يبقى جسد حقيقي طب انت مش شايف غير قربانه مش مهم مش مهم عينيك شايفه ايه هو قال جسد يبقى جسد هو قال انا ابن الله هو يبقى ابن الله احنا علينا نقول امين اذا الاعلانات تحتاج الى بساطه الايمان وحب فتقبل كل اللي ربنا بيعلنه عنه يعلنه عن نفسه يعلن عن ذاته يعلن عن خطته يعلن عن المستقبل حتى لأولاده بس لأولاده وكل ما الواحد يقرب يشوف ربنا أكتر ويتمتع بإعلاناته إعلاناته دي ممكن تبقى رؤى ممكن يبقى يعني اقتراب من الله ممكن تبقى روح النبوة حاجات كتير فسفر الرؤيا كله محطوط تحت بند كلمة ايه اعلان يسوع المسيح يعني ما ينفعش تمشي في السفر وتقول اشمعنى هو ربنا مش بياخد رأيك هو بيعلن لك عما سيحدث بيقول لك هو الحكاية هتمشي كده ما ينفعش تقول ليه مش كده هي كده خلاص هو ربنا شافها كده وعملها كده وانت عليك تقبلها وتصدقها كده اعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله هذه حتة تحير هو الإعلان من يسوع المسيح ولا من الله مش المسيح هو نفسه الله هما ليه بيقول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله اللي درس معانا إنجيل يوحنا يلاحظ الحتة دي كتير قوي في كلام يوحنا يوحنا ينسب أمور كتيرة للمسيح وبعدين يرجع يقول إيه دي بتاعة الآب الله حيرتنا هي بتاعة ربنا يسوع ولا بتاعة الله الآب فالمسيح يجي يقول كل ما للآب فهو لي وما هو لي فهو للآب أنا والآب واحد طب يا رب ليه بتقول الحاجة مرة ليك والحاجة مرة للآب عشان نفهم انه الآب والابن واحد في الجوهر واحد في المشيئة لكن متميزين في الأقنومية في الكيان مختلفين متميزين فالمسيح له المجد اللي تجسد على الارض وشفناه وعلمنا نكلم الاب نقول له ابانا الذي في السماوات هو بيقبل من الاب اعلانات يديها لنا طب وهي الاعلانات دي غريبه عنه لا مش غريبه عنه زي ما قال بعد كده الروح القدس ياخذ مما لي ويعطيكم هو الروح القدس ما عندوش لا عنده كل حاجه بس عشان يفهمنا ان للروح القدس هو نفسه اللي للاب هو نفسه اللي للابن هما الثلاثة واحد في الجوهر لكن ده ما لغاش التميز الحتة دي يمكن صعبة شوية عارفين زي ايه زي مثلا ما طفل يروح لأبوه يطلب منه طلب يقول له روح لمامتك فيروح لمامته ياخد الطلب وبعدين يرجع لأبوه يقول له اشمعنى انت ما وافقتش يقول له حبيبي ما انا وماما واحد يعني اللي هتوافق عليه ماما انا موافق عليه انا هما واحد ولا اتنين هما واحد واتنين هما واحد في المشيئة في ال في ال على بعض كده اه مش هيختلف لكن متميزين وواضحين احنا بنبسط المسائل بس لكن هنا يقول اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله في كلام لما يتقال عن ربنا يسوع المسيح يبقى يتقال عليه لانه انسان زينا فكانه واخد من الاب وفي كلام بعد كده عن ربنا يسوع المسيح يبان انه الكلام عنه كاله ودي جنب دي تكون لنا الايمان بالمسيح المسيح الاله الحقيقي الكامل والانسان الحقيقي الكامل يسوع المسيح اله حق من اله حق ويسوع المسيح انسان حق من انسان حق يسوع المسيح يجمع لاهوت الله الكامل ويجمع ناسوت الانسان العادي الكامل ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظه ولا طرفه عين لكن ساعات تتكلم عنه كانسان وساعات تتكلم عنه كاله طب ويعني زي ما انت تكون اب ومهندس واحد يقول لك يا باش مهندس وابنك يقول لك يا بابا هو انت حاجه غير تاني ما انت شخص واحد فالمسيح احيانا نتكلم عنه كانسان دون ان نخفى لاهوته واحيانا نتكلم عنه كاله دون ان نخفى ناسوته يعني المسيح لما نام هو الله بينام لكن ناسوت بينام انسان لازم ينام المسيح لما اتصلب وتألم هو الله يتألم الله لا يتألم لكن انسان حقيقي بيتألم المسيح لما مشي على البحر في انسان عادي بيمشي على البحر لا دي قوة إلهية لكن اللي ماشي على البحر هو أيضا الإنسان يسوع المسيح بدليل انه مد ايده ومسك بطرس فلاهوته ما سابش ناسوت هو هو اللي عمل المعجزات واقام الموتى واللي اتصلب اللي قام هو شخص واحد يجمع اللاهوت والناسوت في كل لحظه فهنا الحته دي تقول ايوه ده كده يقصد ناسوت وماشي اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله كان المسيح الوسيط اللي خد جسد بشريتنا بقى وسيط بيننا وبين الاب احنا ما نقدرش نشوف الاب الاب لم يره احد قط ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو اعلن عنه فالاعلان ده هناخده من الاب ازاي ده الاب لم يره احد قط ولا يستطيع احد ان يراه الكتاب يقول كده لكن المسيح الذي هو من نفس جوهر الاب وقد اتانا في الجسد متجسدا يقدر يكلمنا كده ونتكلم معاه ادي فكرة اعطاه اياه الله زي ايه الشمس تقدر تتعامل معاها ازاي من خلال النور تقدر تقول انا هاخد طيارة وادخل لغاية الشمس اشوف فيها ايه جوه كلام مش مش معقول كلام ما ينفعش لكن واحنا قاعدين بنقول الشمس جت ودخلت ونورت الشمس كلها اه الله كله لكن انا بتعامل مع النور نور من نور اله حق من اله حق فالإعلان وصلني عن طريق ربنا يسوع المسيح لكن أنا الآب هشوفه إزاي معرفش أشوف لا يراه أحد ولا يستطيع أحد أن يراه لكن المسيح أقدر أشوفه لأنه خد شكل جسدنا وبقى إنسان زينا إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب يبقى غرض الرؤية شرح مستقبل الأيام حتى لو الشرح غامض لكن ده غرض السفر ده الغرض من كل اللي هنقراه أن يري عبيده إحنا عبيده ما لابد أن يكون عن قريب قريب إيه ده فات 2000 سنة لا ما هو بطرس اللي درس معانا بطرس الثانية قال لنا ما تسألوش ربنا في القريب والبعيد لأن ألف سنة عند الرب كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة فلما يقول قريب يبقى فات يومين يومين ما تستعوقهوش ألفين سنة لسه هو شايفها قريبة وكل حاجة فالقريب والبعيد دي نسبية جدا مرتبطة برؤية الله نفسه وبعدين قال لنا كونوا بيتأخر ده عشانكم لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد اللي بيعطله إيه مش عاوز حد يهلك بل أن يقبل الجميع إلى التوب وزي ما قلتها في بطرس الثانية كأن ربنا كل ما ينوي يجي يقول إيه لو جيت دلوقتي في ناس هتسقط استنى شوية كمان زي المدرس الحنين كده اجي اعمل امتحان وبعدين الاقي ناس كتيره لسه ما ذاكرتش طب ناجل اسبوع تاني وناجل اسبوع تاني وناجل اسبوع تاني فنحن نرى تاخر الله علامه حب وعلامه رحمه لانه لا يشاء ان يهلك احد دي, دي رؤيتنا احنا كاولاد ربنا لكن ال- الهراطقه يقولوا قال جاي وما جاش يبقى مش جاي يبقى الحكايه كلها تمثيليه فمعلمنا بطرس قال ده ده يخفى عليهم بإرادتهم ده هم اللي مغمضين عينيهم زي ما واحد يغمض عينه ويقولوا مالها الدنيا ضلمت فين الشمس ما الشمس في السماء انت اللي مغمض عينيك فيقول ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبينه يعني هيورينا ويشرح لنا مرسلا بيد ملاكه لعبد يوحنا إذا الإعلان ده هيجي من من الاب لربنا يسوع المسيح للملاك ليوحنا يعني عشان كده الملاك ساعات بيبقى له دور في توصيل الرؤى لعبد يوحنا يبقى ذكر على طول صاحب الرؤية هنا وهنا بيقول عن نفسه عبده يوحنا ودي من الحاجات الجميلة طب يوحنا ما تقول انت البطرك ما تقول لنا انا الرسول الوحيد اللي فاضل ما تقول لنا انا اللي اعترفت بالايمان وتعذبت كتير عشان المسيح ما تقول لنا ده انا اللي كنت بتكئ في حضنه ما تقول لنا ده انا الوحيد اللي وقفت تحت صليبه ما تقول لنا ده انا اول واحد جريت على قبره ما تقول لنا ده انا اللي حضرت معاه التجلي وحاجات خاصه ما تقول لنا حاجه عنك لا هو ده وقت اتكلم عن نفسي انا حته عبد انا عبد يوحنا ده انت اللي هتسيب للاجيال رؤيه السماء هتسيب لنا كنز عن جمال الملكوت وعن أحداث المستقبل ثروة للكنيسة ملهاش ثمن أنا عبده يوحنا بس لا أكثر ولا أقل شوفوا احنا بقى لما الواحد يفتخر بنفسه وهو يجي ايه في يوحنا فبيقول أرسل هذا الإعلان لملاكه لعبد يوحنا بيد ملاكه لعبد يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه اللي يقرأ إنجيل يوحنا يلاحظ إن يوحنا يحب جدا كلمة إيه الشهادة فاكرين اللي درس يوحنا وقلنا حتى الكلمة دي أصلها عندنا مش عند غيرنا الشهادة دي بتاعتنا احنا وكان كل شوية يوحنا يقول أنا بشهد واللي في السماء بيشهد واللي في الأرض بيشهد وأعمال المسيح بتشهد له ويوحنا المعمدان بيشهد له والأنبياء بتشهد له والشهادة شهادة واحدة أن يسوع المسيح هو ابن الله بالحقيقة والذين في السماء يشهدون أب وابن وروح قدس واللي على الأرض ثلاثة بيشهدوا ماء وروح ودم وموضوع الشهادة شغله جدا ليه؟ الشهادة يعني الحقيقة اللي الواحد بيشهد بيها الشهادة يعني أن تشهد للحقيقة حقيقة الله من هو الله إله عالي متكبر قاعد في السماء يموت في الناس ويعذبهم ولا إله حقيقي محب للبشر جاي يفديهم ويعدلهم السماء دي غير دي خالص فبيقول أنا شغلتي بشهد بشهد بكلمة ربنا وبشهد شهادة يسوع المسيح بكل ما رآه يعني ربنا قايل لي كل اللي تشوفه قوله وهيجي له في اخر الرؤيا يقول له اوعى حد يزود ولا ينقص يا ويله اللي هيزود ولا ينقص عشان نعرف قد كده مش من حق حد يزود حاجة على ربنا ولا ينقص زي ما ربنا يقول نقول امين انا مش من حقي اغير زي واحد يجي يقول ايه فكرة الثالوث دي ما تلغوها نلغيها هو احنا اللي عاملينها يا حبيبي ده الله اعلن عن نفسه اب وابن وروح قدس انا فهمتها ما فهمتهاش ما اقدرش انا اقولها الغيها انا اقبلها او ما اقبلهاش لكن وانا بزود وانقص ده اعلان زي ما واحد يقول للتاني أنا فلان يقول له لا أنت مش فلان أنت ك- فلان تاني الله مش من حقك كل واحد عارف نفسه لا يعرف أمور الله إلا روح الله الساكن فيه فلما روح الله يعلن عن حاجة خلاص نقول له أمين يا رب طوبى للذي يقرأ أنا هقف عند الآية اللي جاية دي يعني يا بختكم كلنا عشان بنقرا دلوقتي طوبى للذي يقرأ اتحطت من ضمن التطويبات يعني كل ما تبقى حاسس انك مش نافع في ولا تطويب من بتوع متى خمسة لا مساكين بالروح ولا حزانة ولا جياع وعطاش للبر ولا صانعي سلام طب في تطويب سهل اهو اقعد اقرا سفر الرؤيا يا بختك لو قريت طبعا ده ينطبق على الكتاب كله طوبى للذي يقرأ يعني يا بخت اللي يقعد يقرا يا بخت اللي يقعد يسمع كلام ربنا والذين يسمعون أقوال النبوة في ناس ما بتعرفش تقرأ طب وماله يسمع طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة إذا الكتاب هو اللي سماها إيه نبوة مش إحنا إذا هذه الرؤيا أقرب أن تكون إلى النبوة عن أحداث مستقبل ويحفظون ما هو مكتوب فيها يا بخت اللي يقرأ ويسمع ويحفظ طب ما احنا مش فاهمين ما قالش يفهم الحمد لله فاطمنوا يعني تفهم ما تفهمش خليها بقى بتاعت ربنا دي لكن يا بخت اللي يقرا ويسمع ويحفظ لانه فهم دي كلمه كبيره قوي محدش يقدر يفهم كل ما في الرؤيا محدش ولا يوحنا فهم كل حاجه حتى يوحنا في حاجات ما فهمهاش لكن يا بخت اللي يقرا ويسمع ويحفظ ما هو مكتوب فيه لأن الوقت قريب الوقت قريب ما احنا قلنا ان ربنا نفسه طويل وممكن يدخل في ألف تالتة وألف رابعة حد عارف لا بس برضو الف- الوقت قريب الوقت قريب ليه كلكم فاهمين لأن أنا مضمنش قصتي أنا تخلص امتى قصة التاريخ كله يتقفل امتى دي بتاعته هو ويوم ما يتقفل هيقول لي بص ورا كده مش الوقت قليل اقول له آه صحيح يا رب 4000 سنه بس طلعت هوا عدت بسرعه جدا مثلا لكن بالنسبه لي وبالنسبه لك الوقت قريب الوقت قريب يعني العمر قصير يعني ما تضمنش بكره يعني النهارده لازم تستغله لان الوقت قريب لانه ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر فالحق الوقت قصير الوقت قريب امتى يجي المسيح تأكد انه قريب ليا وليك لكن على مستوى الأجيال والأزمنة والتاريخ والبشرية هو عارف هيجي امتى لكن على مستوى كل واحد فينا الوقت قريب نكتفي بالجزء ده ونكمل المرة الجاية